أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك أبدا شيئا إنك ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ما زلنا مع قضية ولادة القلوب أسأل الله أن يرزق قلوبنا ولادة حقيقية ودائما أقول أيها الإخوة وقد سبق هذا الكلام معنا في أصول الوصول إلى الله تعالى أن الصراط مزلة مضلة لعلكم نسيتم الصراط مزلة مضلة بمعنى أن الصراط الذي نسير عليه إلى الله سبحانه وتعالى مزلة يعني تزل من عليه الأقدام مضلة فيه تفرعات كثيرة تضل من لم يتبين الصراط فقد تجد إنسانا يسير على الصراط سنين طويلة ثم فجأة يزل فيقع من على الصراط ويضل وتسوء خاتمته فيموت على غير الحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا, إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الصراط مزلة مضلة رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وحوله خطوط متعرجة قصيرة قال هذا صراطي وحوله سبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالصراط إذا سرت عليه يحتاج من شروطه أن تطالع دوما مواضع الأقدام ولذلك كان أكثر دعاء النبي اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك الثبات على هذا الصراط لا بد أن تطالع كل فترة لتنظر هل أنت على الصراط أم أنك حدت عنه إن كثيرا منا قد يأخذه لاطمئنان لاطمئنان إلى الحق الذي يسير عليه إلى الفهم الذي يفهمه للدين وينسى ومع نسيانه وغفلته يضل عن الطريق ويصبح من أهل الباطل ولذلك يجب علينا دوما أن نتحسس مواقع الأقدام هل نحن ما زلنا على الصراط ها؟ هل نحن ما زلنا فعلا على الصراط المستقيم أم أننا بدأنا نركن إلى الدنيا نميل إلى الباطل نلتفت عن الحق ننشغل عن الآخرة لابد دوما بصفة دائمة مستمرة أن نتفحص هل أقوالنا توافق الشرع هل أعمالنا توافق الشرع هل أفكارنا توافق الشرع هل تصرفاتنا توافق الشرع هل آمالنا لمستقبلنا في حياتنا يوافق الشرع أم أننا قد تحولنا إلى عبادة الهوى عن عبادة الله لابد من هذه الوقفة لابد أن تقف في ليلتك هذه هذه الوقفة ولذلك جئت الليلة أعرض عليكم صراطا مستقيما هل من مسمر أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين يقول قاعدة في وصف طريق قريب قاعدة في وصف طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال الله عنوان جميل صح؟ ليتنا نجد يقول قاعدة في ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال ثم يقول وهي شيئان الطريق الموصل للاستقامة شيئان أحدهما حراسة الخواطر وحفظها الخواطر اللهم إنا نعوذ بك من خواطر السوء إنني بحاجة وأفعلها أحيانا مع بعض إخواني أو أولادي أسأله أنت بتفكر في إيه دلوقتي جاوب من غير ما تفكر هذه هي حراسة الخواطر أنت بتفكر في إيه دلوقتي تحتاج أحيانا أن تتفرس فتجد نفسك تتفكر في خواطر عجيبة أنا إيه اللي خلاني أفكر التفكير ده لكننا مع شديد الأسف في الغفلة الشديدة التي نعيشها في هذه الأيام لا نتفكر في خواطرنا قد تجد نفسك جلست على المكتب ساعة أو ساعتين جالس وحدك بتفكر إذا دخلت عليك بعد هاتين الساعتين ها كنت بتفكر في إيه تقول لي فكرت في, في حاجات كتير حاجات كتير زي إيه كده ها قول لي كنت بتفكر في إيه قول لي نص ساعة الربع ساعة الخمس دقايق الدقيقتين اللي أنا سبتك فيهم دول كنت بتفكر في إيه ها قول قول قول هل تجد فيما فكرت فيه شيئا تستحي منه اللي انت بتفكر فيه ده في حاجة تتكسف تقولها لي فالله أحق أن تستحي منه حفظ الخواطر حفظ الخواطر هذه الخواطر أخطر أخطر شيء على الإنسان أخطر شيء على الإطلاق لذلك ابن القيم يقول ايه والحذر من إهمالها والاسترسال معها فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء لأنها من بذر الشيطان والنفس في أرض القلب لو جينا نتكلم عن الشباب الشباب الصغير بيفكر في إيه أتجوز دي لا لا لا دي لا لا لا دي فلانة فلانة فلانة قاعد تعرض أمامه صور التفكير كده لا شكل دي لا هتبقى من دي لا هتبقى زي دي لا هتبقى ده موضوع الزواج موضوع العربيات هركب ايه دي لا لا لا لا دي طب هسكن فين طيب هشتغل ايه احلام اليقظة بقى اللي ابن القيم سماها الاماني هي دي نفس المعنى نفس الطعم قريبة منه الاماني الاماني ركوب بحر الاماني من مفسدات القلب الخمسة ابن القيم يذكر ان للقلب خمس مفسدات اولها فضول المخالطة وثانيها بحر التمني والثالث التعلق بغير الله والرابع فضول النوم والخامس فضول الأكل خمسة سموم تفسد القلب منها ركوب بحر التمني قال وهذا البحر لا يركبه إلا المفلسون من أهل العالم فالأماني رأس أموال المفلسين اللي قاعد يحلم أحلام اليقظة ده راجل مفلس ما عندوش حاجة فلذلك بيحلم بيحلم تلاقيه يقول ايوه انا كده اكبر واكسب واعمل وبيحلم بيحلم احلام قاعد يحلم وهذا ذمه الله سبحانه وتعالى وذكر انه من فعل الشيطان قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا وقال سبحانه وتعالى في المنافقين الذين ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور فصاروا في داخل العذاب قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني ولذلك كثير من الناس قال تعالى في ذم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني فكثير من المسلمين لا يعرفون من الإسلام إلا إلا الأماني يا عم ده ربنا غفور رحيم ده رحمته واسعة ده كريم قوي ده ربنا يعني انت ما تعرفش كرمه قد ايه لا لا ده هيسهلها هيسهلها هيسهلها هي دي الاماني هو ده اللي يعرفه من دي ربنا لا يعلمون الكتاب الا الا اماني وانهم الا يظنون هذه هي الخواطر اللي بيبذرها الشيطان في القلب بذر الشيطان يبذرها في القلب اماني وخواطر قاعد يفكر وانا عايزك تظبط نفسك مره وانت بتفكر قاعد فاضي كده لقيت نفسك سرحت امسك نفسك ها انت بتفكري في ايه وابدا فكر في تفاصيل الخواطر دي لو عرضناها على ربنا ها يرضيك الخواطر دي ترضيك ولا ما ترضيكش عشان كده ابن القيم بيقول ايه فاذا تمكن الشيطان من بذر الخواطر الرديئه في ارض القلب تعاهدها بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات ثم يسقيها حتى تصير عزائم ثم يسقيها حتى تثمر الأعمال ولذلك لا يستطيع دفعها إذا صبر عليها واحد بيفكر في جمع فلوس أعمل وأعمل وأعمل وأعمل وأعمل وأعمل وتيجي أنت بعد كده بعد ما أفكر فيها وثبتت في قلبه وبعد كده هم وبعد كده عذاب طب أعمل إيه طب أروح البنك طب أروح أتفق بدأ يسعى لو جيت تقنعه ما يقدرش ما تقدرش خلاص هو عزم لكن لو هي أصلا خاطرة كان يقدر يشيلها من دماغه أسهل أعوذ بالله وتنتهي يفكر في فلانة أو فلانة يفكر في أي معصية من المعاصي اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب العالمين يقول ابن القيم ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم فيجد الإنسان نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها فإن قلت ما الطريق إلى حفظ الخواطر طب إزاي أبطل أفكر في الحاجات دي ما الخواطر دي ممكن تبقى إيه تقعد تسترجع كده فيلم شفته أغنية سمعتها علاقة كنت فيها تسترجع معصية كنت بتعملها تسترجع غفلة كنت فيها الاسترجاع ده هو عبارة عن ايه برضه خواطر واحنا دايما قلنا ان هذا من علل التوبة من علل التوبة ايه من علل التوبة تذكر الذنب وتذكر حلاوة مواقعته زي ما قلنا ان كتير من الناس لما ياكل اكلة سمينة كده ويقعد يقول يا سلام لو سيجارة بقى هو في نفسه ما نطقش بس ادام خطر الخاطر ده يبقى هيرجع للسجاير تاني لما يقعد بالليل كده فاضي ما وراش حاجه وقعد يتقلب مش جاي له نوم قام واقف في البلكونه شويه فقال شوف بقى ايام ما كانت في البيت معايا والتليفونات واحد كان الليل ده بي بيفر كده ادام افتكرت كده يبقى هتبتلى بواحده تانية تكلمها اللهم عافنا ولا تبتلينا اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن شاهد التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته من علل التوبة وهي هذه الخواطر الرديئة ان قلت ما الطريق الى حفظ الخواطر ازاي بقى احفظ قلبي من الخواطر دي قلت اسباب عشرة اولها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره الى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك سبحان الله كنت لسه مع اخي دلوقتي في محنه فبقول له انا عايزك الليله دي كده تناجيه وتشتكي له وتطلب منه وتعيط له اللي مكسوف منه قوي هي دي قلت له هي دي البدايه انك تبقى مستحي منه اذا شاف دي من قلبك هو هياخد بايدك ويدخلك عنده سبحانه وتعالى اهم حاجه انك تبقى ايه مكسوف منه انت لما تتخيل ان اللي انت بتعمله ده تتكسف ان ابوك يشوفه او امك او اختك او الشيخ فما بالك ان ربنا الله الكبير شايفه شايف قلبك وشايف همومك عارف اللي قلقني ايه عليك ان عنايته بيك كبيرة جدا ونعمه عليك كتيرة جدا وتدبيره ليك عظيم جدا وانت مشغول عنه بغيره مش له حق يغضب عليك سترك وكرمك واداك واغناك ولطف بيك وعافاك وصرف عنك ونجاك ونصرك وياما حاول ناس إيذاءك فحماك وحرسك من غير انت ما تعرف ولا بلغك وبعد كل ده انت مش مشغول بيه يطلع على قلبك يلاقيك مشغول بغيره هداك وتوبك وقبل توبتك ونجاك وصرف عنك فلانة وفلان وعرفك طريقه وسجدك بين ايديه وسمع دعائك واداك من غير ما تسأل وانت مشغول بغيره له حق يغضب فهي دي اول حاجة تخليك تدفع الخواطر انك ما تفكرش الا فيه وهو ده اصل المسألة بقى مسألة دفع الخواطر ان انا بقول لك فضيله قلبك فضيله وقتك فضيله دماغك فضيله همومك فضيله مشاغلك ما يبقاش وراك الا ربنا وابدا مش هيضيعك سبحانه هي دي قضية حفظ الخواطر انك انت مش قضية انك تفضي وخلاص لا ده انت بتفضيله اول حاجة علمك باطلاع الله على قلبك لما تحس انه وانت بتزعم انك حبيبه بتقول انك بتحبه بتقول انك عايز ترضيه بتزعم بتدعي انك انت ماشي في طاعته طب فين وانت ما عندكش وقت ترضيه مشغول بغيره دماغك وقلبك كل ما يطلع هو على قلبك يلاقي قلبك ايه مشغول بغيره فاول سبيل لدفع الخواطر دي انك تعرف انه شايف قلبك قاري تفاصيل خواطرك عارف تفكيرك فيدفع كذلك لنقطة تانية في العلاج حياؤك منه أحد السلف كان يناجي ربنا يقول إيه وسوءتاه منك وإن عفوت يقول وسوءتاه منك وإن غفرت زي ما يكون بيقول له يكسوف منك حتى لو عفوت عني ودخلتني الجنة برضه مش قادر ارفع وشي وسوءتاه منك وإن عفوت آه اللي أنا عملته يعني وتعفو طب أنا كده زاد حيائي منك والعلماء يقولوا الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله إنك تبقى شايف إنك واقف قدامه كده شوف لما تبقى واقف قدام الله التالتة إجلالك له اللهم ارزقنا إجلالك في قلوبنا آه انك تعظم ربنا في قلبك انك تحس بعظمة ربنا وللأسف الشديد ان اكثر المسلمين لا يعظمون الله كما ينبغي ما قدروا الله حق قدره لكل العالمين لكن ضعف تعظيم الله في القلب هو السبب الاكبر لما انت فيه من الغفلة يقول بعض السلف ليت احدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله شوف انت مهتم بجزمتك قد ايه بشرابك قد ايه ببيتك وشقتك قد ايه بفانيلتك وقميصك قد ايه طب يا ترى اهتمامك بقلبك ودينك قد كده يا ترى ففين اجلال الله ان يشوف قلبك مش نظيف فين تعظيم الله ان يشوف قلبك مشغول بغيره فين تعظيم الله ان لو واحد قدم لك خدمه تدين له بالتوقير والاحترام والشكر ليه المنهار وربنا هو اللي انعم عليك بالشخص ده وما بتشكروش بالطريقه دي ولا بتحبه تعمل حسابه زي كده اه لسه وجعاني وسوءتاه منك وان غفرت وسوءتاه منك وان عفوت اجلالك لله ان يرى هذا في قلبك ان يلاقيك سبحانه وتعالى كل تفاصيل خاطرك ابنك ده هتعمل له ايه وبنتك دي هتعمل لها ايه ومراتك دي هتعمل لها ايه وصاحبك ده هتعمل له ايه ومفيش ربنا هتعمل له ايه ده الكلام ده في المباحات فما بالك لو اطلع فوجد قلبك بيهم بمعاصي وسيئات هتعمل ايه اجلالك لله اربعة خوفك منه ما هم قالوا ايه العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة فاحنا لو ما لقناش عندك محبته وتعظيمه والحياء منه يبقى لازم نجيبك بايه بالخوف بقى بالخوف بالعصايه ده مش جاي بالراحه تعالى بالعصايه الخوف منه ان يطلع على قلبك فيخسف بك الارض ان يطلع على قلبك فيسلب منك الايمان ان يطلع على قلبك فيحرمك التوفيق ان يطلع على قلبك فيصرف عنك التوبه ان يطلع على قلبك فيسلط عليك شياطين الانس والجن ان يطلع على قلبك فيتركك في الدنيا كالرعاع ان يسلب منك نعمة الهداية خاف واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد لشديد فلذلك خاف منه بقى انه اداك واداك واداك ما منكش فايدة طب خد على دماغك كتير قلناها آلاف المرات تعالى له بالراحة بدل ما يجيبك على وشك يجيبك رغم أنفك كنت بقول للإخوة في رمضان لو احنا عشنا رمضان التلاتين يوم على عيش حاف ومية التلاتين يوم تفتكروا آخر رمضان نكون متنا لا قال بالعكس ده طبيا تلاقي صحة أحسن قلت طيب ما تاكل عيش حاف ومية النهاردة بمزاجك احسن ما يوكلهم لك رغم انفك ولا مش ممكن تبتلى بمرض يقولوا لك ممنوع تاكل اللي عيش حفو ميه اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب هقول ان احنا كل قتالنا عشان اللحمه والفراخ والفاكهه وال- والمنظره طب ليه خليها عيش وميه وساعتها مش هنحتاج كتير من الدنيا ولا هنموت سبحان الله مالك بن دينار يقول انا لي سنه اثنا عشر شهرا لم اذق لحما وانا ذا مالك بن دينار ما نقص لحمي ولا دمي يقول انا بقالي 12 شهر وما اكلتش لحمه وزي ما انا اهو ما جراليش حاجه مالك بن دينار برضه الشاهد ايه انك لو ما جيتلوش بالراحه هو عمال يصرف عنك الهموم ويبعد عنك دنيا ويبعد عنك انشغالات انت مصمم طب خد يرميك بالانشغالات خد مش انت عايز دنيا خد دنيا ايه ايه, ايه عايز ايه تاني عايز فلوس خد فلوس وعايز شهرة خد شهرة وعايز معارف خد معارف وعايز عايز ايه جاه عايز تبقى ايه خد خد خد خد رماك من عينه عشان كده النقطة اللي بعد دي مباشرة أن تسقط من عينه تسقط من عين الله الله أنت عنده دلوقتي عبده سبحان الملك سبحان الملك ابن رجب بيقول ايه ولله عناية خاصة بمن يحبه لما يحبك يعتني بيك عناية خاصة فتلاقيك تبقى انسان محترم قوي ودايما نقول خلي بالكم من النقطة دي معلش انا خايف لا تزعلوا مني ربنا يستر ان العالم اللي يشهد له العلماء بالعلم العالم اللي العلماء يقولوا اللي يقولوا عليه ايه عالم والتاجر اللي تجار يقولوا عليه ده تاجر صح التجار المحترمين والمحترم اللي المحترمين يقولوا عليه انه محترم اوعى تصدق الرعاع لما يقولوا محترم يبقى انت محترم لا لا مش دي مش دي الشهاده اللي تقبل لا ده عشان تبقى محترم فعلا ان حد يشهد لك تنفع شهادته يعني مين اللي يقول ان ده لعيب كوره وده مش لعيب ها، اللي بيفهم في الكوره مين اللي يقول ان ده بيعرف يقرا صح قران وده ما بيعرفش الراجل اللي- المجود هو اللي يقول فلذلك انك تسقط من عين الله يعني ما تبقاش انسان محترم فتلاقي كل الناس المحترمين بيزدروك ما يحترمكش وليه ده انا معايا فلوس اكتر منهم ده انا عندي مناصب اكتر منهم ده انا عندي معارف اكتر منهم ومين دول لا لا هي ما تحسبش كده ما تتحسبش كده عشان كده انا دايما اقول اذا رايت المؤمنين والمجرمين يحبونك جميعا فانت منافق لانك ترضي جميع الاطراف شرط اخلاصك ان يحبك المؤمنون ويكرهك الكافرون ويعاديك المجرمون ويعاديك الفساق لما تلاقي الفساق بيحبوك والمجرمين بيثنوا عليك خاف سقطت من عين الله خلي بالك انت في عينه ايه فهيجعلك في عين من يحبهم كذلك وصلت ولا لسه شوية هي كده لما يشوف خواطرك رديئة عمال تفكر في النساء والفلوس وال- والدنيا تسقط من عينه سبحانه وتعالى السادس بقى نمرة ستة إيثارك أن تساكن قلبك غير محبة الله يا جماعة أصل هو إحنا لينا قلب واحد اللهم أصلح قلوبنا ولا لينا كم قلب قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم ريحا حتى يري خير له من أن يمتلئ شعرا ففيه دليل على أن الجوف يمتلئ فالقلب يمتلئ ويتفرغ وعلى قدر ما يدخل في القلب من هم وإرادة وحب يخرج من القلب هم وإرادة وحب هو قلب واحد وما يستحملش كتير هو طاقته كام ميجا بايت طاقة القلب له حدود هذه الحدود يتملي اما يمتلي خلاص ما يقبلش وان قبل هيطلع من اللي فيه انتوا معايا ها خدت بالك ازاي فلذلك هذا القلب لو في حب ربنا ما يقبلش مع حاجة تانية غيور غيور سبحانه وتعالى غيور ما يقبلش انك تحبه وتحب حد تاني معاه فلا يرضيه إلا أن يستغرق حب الله كل طاقة قلبك على الحب يبقى لما تحب ربنا تحس ان قلبك مليان لمساسة حب لله فلما يجي قلبك يحب حد تاني ما يقدرش فيحبه لله فيحبه ايه لله امك وابوك لله زوجتك ولادك لله اصحابك لله شيخ بيعلمك لله فلوس لله ما تحبش الا لله لما قلبك يمتلي حب لله اما اذا كان قلبك ناقص هيحب حاجات تانية فيطلع منه حب الله فدي ايثارك ان تساكن قلبك غير محبته كنت لسه بقول احنا جايين معنى اللهم آثرنا ها؟ ولا تؤثر علينا يعني ايه آثرنا ولا تؤثر علينا عارف ان انا اوثرك بان اديك الورق ده يعني ايه اديتك انت وما اديتش التاني هي دي الايثار فيا رب اثرنا ولا تؤثر علينا يعني يا رب ادينا قبل ما تدي غيرنا اكتر مما اديت غيرنا احسن مما اديت غيرنا اثرنا ولا تؤثر علينا ولن يؤثرك الله الا اذا اثرته فالجزاء اه من جنس العمل لما تؤثره على ما سواه يؤثرك على ما سواك هي دي معادله تؤثره على ما سواه يؤثرك على ما سواك والجزاء من جنس العمل يقول الشيخ إيثارك أن تساكن قلبك غير محبته السادس والذي السابع بقى خشيتك أن تتوالد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل الإيمان ومحبة الله من القلب فتذهب به جملة وأنت لا تشعر الخوف من دي إن ال- الحاجات دي تدخل قلبك وتملى القلب ودي كلها نار تقوم تاكل الايمان الايمان يتاكل ولنا شريط لطيف اسمه اه وضاع الايمان اللهم ثبت الايمان في قلوبنا بشرح في حديث ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه وفي روايه فتنزع الامانه والامانه هنا معنى الايمان فيظل اثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتنزع الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل المجد الحديث حتى يقال للرجل ما أضافه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان الإيمان بيتآكس بيتسحب بينزع والخطر إن سلب منك شوية إيمان وما دريتش في الشريط آه كده بوجع آه ممن يسلب إيمانه وهو لا يتوجع ولا يشعر عمال الايمان يتاخد منك وانت ولا انت هنا مش دريان فاول ما ينزع وما تدراش يحصل ايه ينزع ده مش دريان لو توجعت يديك يرجعه لك تاني لو صحيت الخوف انك تبقى نايم وعمال الايمان ينزع منك حته حته وانت مش دريان هو ده الخوف ان الخواطر دي تتوالد
احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله